بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا بيكم هنعيش النهاردة مع الحلقة الرابعة لقصة سيدنا موسى اليوم مولد سيدنا موسى اليوم هيتولد بطل قصتنا اللي هنعيش معاه 30 يوم الثلاث حلقات اللي فاتوا كانوا مقدمة اليوم هيتولد الشخص والنبي اللي ربنا اختاره من أولي العزم من الرسل الخمسة إبراهيم وعيسى وموسى ومحمد ونوح عليهم السلام سيدنا موسى واحد منهم اليوم هيتولد اللي النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى المعراج إلى السماء السادسة وجدوا في السماء السادسة مفيش فوقيه في السماء السابعة غير سيدنا إبراهيم كان سيدنا موسى في السماء السادسة اليوم هيتولد اللي ربنا اختصه وقال له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي كريم الله سيدنا موسى يا جماعة احنا أحد أهدافنا في برنامجنا ده إنك تحب سيدنا موسى انك تستشعر خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك وبيقول لك نحن اولى بموسى منهم ويخلينا نصوم يوم عاشوراء عشان بعض الناس ممكن تقول لك لا سيدنا موسى مش نبينا سيدنا موسى نبينا وسيدنا محمد يقول لك نحن اولى بموسى منهم ويخلينا نصوم يوم عاشوراء ويخليه سنه عشان تفضل فاكر ان ذكرى نجاه موسى دي ذكرى للمؤمنين في كل الارض سيدنا موسى الغالي هيتولد النهارده قبل ما ادخل في القصه في معنى مهم قوي مش احنا كل يوم في قيمه بنعيش معاها قيمه النهارده مهمه قوي قوي قوي خلي بالكم يا جماعه الدنيا صعبه وفيها ناس بتتظلم كتير قوي والظلم صعب في ناس كتيره مظلومه في الدنيا دي وفرق القوه بينها وبين اللي ظالمها واحد لألف يعني فرق القوه واحد لألف ومهما حسبها مهما حسبها مفيش فايدة واحد لألف التاني أقوى منه بكتير جدا بكل معادلات المادية ملهاش حل لا لها حل إيه الحل قيمة النهاردة اسمها التوكل على الله اللي هو ايه في معادله يا جماعه مش الكيمياء فيها معادلات الميه H2O يعمل لك ميه زي معادلات الكيمياء في معادله اسمها معادله التوكل على الله ايه المعادله دي هتعملها ام موسى ايه المعادله دي اعمل كل اللي عليك زائد زي الكيمياء زائد توكل على الله يساوي نصر وعزة ورعاية ورحمة وينجيك ويوريك عجائب قدرته ازاي نجاك من حيث لا تدري ولا تتخيل ويسخر الكون كله معاك عشان ينجيك عشان انت عملت المعادلة تاني اقول المعادلة اعمل كل اللي عليك زائد توكل على ربنا يساوي نصر وعزة وحفظ ورعاية وينجيك من اللي ظلمك وينصرك عليه دي معادلة النهاردة تعرف تعملها يعني يا جماعة لو فرق القوة واحد لألف خليك ذكي يعني ايه خليني ذكي دخل الوكيل سبحانه وتعالى معاك في المعادلة لو دخل الوكيل معاك تتغير الم... خلاص بقى واحد لألف ايه تتغير المعادلة ينصرك ويعزك ويكون معاك دي حلقة النهاردة دي حلقة النهاردة أم موسى هتعمل ايه هتدخل الوكيل معاها بس بشرط لازم تنفذ المعادلة يعني ايه لازم انفذ المعادلة ما تقوليش توكلت على الله وانت ما عملتش اللي عليك ما تقعدش تعيط وتقول يا رب انصرني وما عملتش اللي عليك يا رب توكلت عليك وما عملتش لا لا, لا لازم تعمل المعادلة المعادلة وإلا تبوظ المعادلة ما تشتغلش ممكن تكتب المعادلة دي عندك وتعيش بيها معادلة التوكل على الله قيمة اليوم التوكل على الله بصوا سورة القصص بتقول ايه طا سين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون القصة دي ال target audience بتوع القصة دي مش لكل الناس للمؤمنين هم اللي هيفهموا معنى التوكل على الله وبعدين تبدأ تقول السورة فرق القوة بين فرعون وبين أم موسى البسيطة اللي ساكنة في كوخ على ضفاف النيل شوف الآية بتقول إيه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين يا نهار أبيض تروحي فين يا أم موسى في كل القوة دي فرعون عمل إيه؟ فرعون عايز شاف رؤية ان في ولد هيطلع من بني اسرائيل هيزيل ملكه فبدأ يذبح كل طفل يجي الجنود بالسكين يفصلوا الرأس عن الجسد ألف طفل اتذبح يعني قبل أم موسى في ألف طفل ما نجوش منه هتنجي انت يا أم موسى فرعون عارف ان لو ولد نجا منه يبقى هو ده ما هو لو واحد نجا يبقى هو ده المقصود بالرؤية عشان كده حاطط فرعون شعار لن ينجو مني أحد ولا ولد هينجو مني لذلك حاطط خطة إيه الخطة سيدات من المصريين يمشوا في وسط بيوت بني إسرائيل يدوروا يكشفوا على الستات أي واحدة حامل أدي أول حاجة تاني حاجة حاططها فرعون أي ست يبان عليها الحمل تتحط علامة على بيتها علامة سرية محدش يعرفها إلا الجنود تالت حاجة في زيارات مفاجأة لبيوت بني إسرائيل عشان أي واحدة ست كانت مستخبية رابع حاجة عملها فرعون في جواسيس جوه بني إسرائيل بيقولوا ده في ستات حوامل في شاب طموح عايز يوصل بأي طريقة حتى على وح- حساب أهله شاب هيبدأ يظهر معانا في القصة اسمه قارون مستعد يتجسس على أهله وإخواته عشان يرضي فرعون ويوصل أربع حاجات ألف ست اتكشفوا بالطريقة دي العلامة تتحط يوم الولادة تفاجأ الست إن الجنود داخلين ياخدوا منها الولد أول ما ولدته يذبحوه ويزيلوا رأسه ويرموه في النيل ياه عشان كده اللي عمل كده كان لازم يموت غريق علشان هو حط ألف طفل غرقهم في النيل فهو هيموت غريق والجزاء من صنف العمل هتروحي فين يا أم موسى من الخطة دي أم موسى هي كمان قررت تعمل معدة التوكل فرق القوة كبير بينها وبين فرعون لكن الوكيل موجود هتعملي إيه يا أم موسى هتتوكل على الله حسبي الله ونعم الوكيل ها هتعمل المعادلة هتعمل كل اللي عليها هتحط خطة هي كمان ايه الخطة هتتفق مع بنتها مريم اخت موسى البنت الجدعة البنت ال ال يعني اللي هتقف جنب اخوها وتنقذ اخوها واتفقت مع جارة تانية من بني اسرائيل في سنها في سن ام موسى بس مش حامل كل ما الزيارات المفاجأة تيجي مريم بتراقب أخت موسى بتراقب لو في أي جنود جايين على بيوت بني إسرائيل أول ما الزيارة تيجي تتنقل أم موسى بسرعة للبيت التاني وتيجي الست اللي من البيت التاني جارتهم تقعد في البيت يكشفوا عليها تمام أم موسى تختفي على ضفاف النيل بين الأعشاب وتستخبى وبين ال- يعني و- وتبتعد ويكشفوا يلاقوا الست عادية وترجع هي لبيتها بس دي عملية شاقة قوي دي زيارات مفاجأة فضلوا مستيقظين 24 ساعة تسع أشهر عملوا اللي عليهم كملوا النص الأولاني ربنا بقى هيكمل النص الثاني فضلوا كده لمدة تسعة أشهر ويمكن جه الجنود ويمكن دخلوا واستخبوا ونفذوا وتعودوا على إن هم إزاي يتوكلوا على الله بإن هم عملوا كل اللي عليهم النهاردة هيتولد موسى بعد تسعة أشهر ولدته كان نفسها يطلع بنت ليه؟ لو ولد هيتذبح بنت اهون لكن هي عندها نبوءة سيدنا يوسف ان هيتولد ولد من رجل من بني اسرائيل يهزم الظلم ويزيل الظلم ويظهر العدل ويكسر الزور نفسها انه يطلع ابنها ولدت طلع طفل ذكر اسمر جميل ربنا مديله خاصية عجيبة تشوفه تحبه والقيت عليك محبه مني عارف لما تقلع بيتك وترميها على واحد ربنا القى على سيدنا موسى محبه من الله قد كده بتحبه يا رب ده نبي غالي قوي لازم تحبه لازم تحب سيدنا موسى القيت عليك محبه مني تشوفه تحبه اتولد موسى يا ترى وهي بتولد ام موسى كانت عامله ايه بتخبي صوتها بتولد في السر ال... احنا بنولد بفرح وزيطه وزنبري فهي بتك... بتتولد بتولد وكاتمه صوتها عشان ما حدش يسمع عشان ما حدش يعرف الظلم وحش قوي القهر وحش قوي بس معلش ربنا موجود اتولد موسى عليه السلام يمكن كانوا بيسكتوه عشان ما يصرخش الولد اللي بيسكتوه دون هو اللي هيسكت فرعون اتولد موسى واذا بالمفاجاه هعمل فيه ايه هوديه فين طب اتولد ه- ه- ما هو هيتشاف واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين مهما حكيت لكم مش هتحسوها تعالوا نشوف الوكيل بعدينا ونشوف على ضفاف النيل ونحس بالام دي قد ايه توكلت يلا نروح مع بعض تعالوا نبدأ مع الآيات الآية بتقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين أنا عارف أنتوا بتقولوا إحنا بنصور هنا ليه هتعرفوا بعد دقائق بس خلوني أقول لكم في البداية وإحنا بنبدأ كلامنا دون إن أم موسى والمشهد وكلمة أوحينا إلهام فطري قوي جدا هو هي لازم تتصرف لازم آه، موسى اتولد طلع ذكر كيف هنتصرف فيه ايه الحل فاذا بالهام من ربنا قوي قوي قوي اوحينا الى ام موسى هي مش نبيه هي ست امرأة بسيطة مؤمنة متوكلة على الله صفة التوكل من أجمل وأقوى الصفات اللي فيها والدليل التسع أشهر اللي فاتوا هي متوكلة على الله وإذا بالآية وأوحينا إلى أم موسى كيف أوحينا؟ يعني زي ما بقول لكم هل جاءها جبريل؟ لا طبعا لأنها ليست من الأنبياء الوحي لا يأتي الوحي يا جماعة ثلاث أنواع يا إما وحي يأتي إلى الملائكة إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا يا إما وحي إلى الأنبياء إن أوحينا إليك وإلى بقية الأنبياء أوحينا يا إما نوع ثالث من الوحي هو ده اللي مر بيها إلهام فطري شيء قوي يقذف في قلبك يملأ قلبك يملأ كل كيانك يتحفر في قلبك يسيطر عليك ان ده من ربنا لنجاتك او لخير ليك ويسيطر عليك ويملكه ده, ده اللي حصل لها ده النوع الثالث اللي هو ربنا بيقول عليه في القرآن واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي الحواريين مش انبياء امنوا بعيسى قذف في قلبهم سيطر على قلبهم اتغرس في قلبهم زي وأوحى ربك إلى النحل يعني إيه وأوحى ربك إلى النحل غريزة في نفوسهم إيه اللي حصل مع أم موسى اللي حصل مع أم موسى إن ربنا قذف في قلبها بقوة الآية اسمعوا الآية كده وكأنها هي بتشربها وبتملأ قلبها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه رضعيه دلوقتي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ما تخافيش كل ده بيقذف في قلبها ولا تحزني اوعي تقلقي انا ردوه اليك ابشري رجع لك وجعلوه من المرسلين ما تخافيش هيكون نبي كل ده القي في قلب مو- ام موسى وسيطر عليها وملك ينهى انا اعرف صديق ليا مر بازمه في حياته و- واتظلم وكان لازم يمشي من بلده ويسيب بلده اتصل بصديق ليه قال له اعمل ايه قال له اخرج فورا كلمه اخرج فضلت ترن في ودنه ترن في ودنه هو بيقول رجعت البيت اصلي ركعتين استخاره وانا مش عارف انتوا عارفين وانت بتصلي استخاره احيانا في ايات بتبقى بتيجي على لسانك كتير واحيانا ما بتجيش ايات كتير حافظها بس نادرا ما تصلي بيها فبيصلي فاذا به يلاقي نفسه بيقرا الايه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فصاحبه كان بيقول له اخرج فسمع الآية فبي فهو بيحكي بيقول فحسيت خلاص ده يقين اخرج فده اللي حصل مع أم موسى ألقيه في اليم ولا تخافي معقولة معقولة أرميه في اليم أنا بصور بهنا ليه وموجود هنا ليه هقول لكم الآن أم موسى ملا هذا الكلام كيانها اشمعنى هي اللي ملا هذا اشمعنى هي اللي اوحى ربنا اليها ما هي ست مؤمنه عاديه اشمعنى ام موسى اللي ربنا اوحى اليها ام موسى ربنا اوحى اليها لانها اتحركت لانها توكلت صح لانها عملت نص المعادله فاكرين المعادله اعمل اللي عليك زائد توكل على الله يساوي نجاه ونصر وحفظ ورعايه وربنا يريك عجائب قدرته من حيث لا تدري ولا تتخيل هي نفذت نص المعادله قيمه اليوم التوكل طب ايه الفرق بين ام موسى وبين الاف الستات اللي اتذبح عيالهم الفرق بين ام موسى وبين الاف الستات ان الاف الستات قعدوا يعيطوا التسعة اشهر على اولادهم يا ترى هيحصل لهم ايه لغايه ما اتذبحوا او قعدوا يقولوا توكلنا على الله ويدعوا وما تحركوش المعادله فيها خطأ معادلة الكيمياء المعادلة فيها غلط ما توكلوش حق التوكل هي توكلت على الله حق التوكل ايه اللي هيحصل لك يا ام موسى ام موسى بعد هذا التوكل يملأ قلبها معقولة ألقيه أرميه في النيل أنا سطر واحد راجع معايا كده وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين الآية دي فيها إيه؟ الآية دي فيها أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين في سطر واحد إيه الإعجاز القرآني ده في اللغة العربية فيها أمرين أرضعيه ألقيه وفيها نهيين لا تخافي ولا تحزني وفيها خبرين وبشارتين إن ردوه إليك البشارة الأولى والبشارة الثانية فوق ما تتمني وجاعلوه من المرسلين أمنيتك القديمة يا أم موسى إن ابنك يطلع زي يوسف عليه السلام ها يا أم موسى ممكن تلقيه بس خلي بالكم برضه يا جماعه في هنا حاجه حاجه حاجه صعبه قوي وحاجه مش قليله انا افهم فاذا خفت عليه فاحضنيه مش كده فاذا خفت عليه فخبيه في مكان زي اللي احنا فيه دون شايفين المكان اللي احنا موجودين فيه مكان وانا عارف تاني احنا ليه بت... احنا ايه المكان ده ايه اللي احنا موجودين ده عامل زي احراش المكان ده عامل زي كده احراش مليانه زرع قصير اذا خفتي عليه خبيه حطيه في حته من دول لا فإذا خفت عليه فألقيه في اليم القيه في النيل ليه أنت مع الوكيل ما تخافيش الوكيل يا أخوة الله مالك الملك توكلي على الله واغنيه معقولة تعملها تفتكروا تعملها انتوا عارفين انها عملتها بس ممكن تحط مشاعرك مكانها انا رايح فين دلوقتي احنا دلوقتي على النيل احنا بنصور وبنقول في هذا النيل احنا على نهر النيل في اكتر حته متسعه في نهر النيل دورنا على اكتر مكان واسع في نهر النيل ووقفنا نصور عنده فيه الطيار عشان تتخيلوا قمه التوكل لهذه المراه العظيمه وهي قدرت تحمل صندوق عملت صندوق من خشب او صندوق سله صغيره وهتاخدها وهتلقيها في النيل الواسع يا نهار ابيض مهما كنت حكيت لكم وانا في الاستوديو ما كنتوش هتحسوا زي ما اجي هنا عند اوسع منطقه في النيل واخترنا منطقه مهجوره ما فيهاش مدنيه عشان تعيد الذاكره ايه الام دي يا ستات يا امهات يا اباء التوكل يا شباب التوكل على الله مش بقول لكم روحوا ارموا ولادكم في النيل لا بقول لكم غير كده بقول لكم ان خد خطوه لقدام وشوف ربنا هيقول لك طب امشي في السكه دي وهيحط في قلبك ان هي دي السكه يا شباب يا اللي عندكم بطاله يا ستات يا اللي بتقولوا مش عارف هربي ولادنا ازاي فين التوكل على الله يا شباب يا اللي بتقولوا هشتغل ازاي ومستقبلي ازاي ومش لاقي شغل و و و و ربنا عايز منك خطوه خطوه واوحينا الى ام موسى القران بيعلمك التوكل سوره القصص بتعلمك التوكل تعالوا نروح ونقف قدام النيل ونتخيل ام صدقت وعد الله ومسكت ابنها والقته في النيل وهي متاكده ان الوكيل مش هيضيعها تعالوا نعيش التجربه دي ونبسط احنا دلوقتي واقفين على النيل وانا عايزك تتخيل انسان انا خالص وتخيل ام متوكله على الله شايله رضيعها وربنا اوحى اليها وقذف في قلبها الحل خدي خطوه للامام وما تخافيش انا معاكي ها لو انت مكانها معقوله ترميه خلي بالك البديل ايه البديل الذبح قدامها ألف قصة تانية على فكرة في ناس بتشوف ألاف القصص للي بيعصي ربنا بيحصل ايه او اللي ما بيتوكلش على ربنا بيحصل ايه ويقعوا في نفس الحفره تخيل واحد قدام بيته حفره بيقع فيها كل يوم عشر مرات يا ناس اتعلموا التوكل على الله هي كانت كده قدامها ألف واحد ما ألف واحدة ست ما توكلتش فكانت النتيجة إن كل ولادهم ذبحوا ها تتوكل على الله تثق في وعد الله على قدك يعني خد الموقف وشوف قد ايه صعب على هذه الام البسيطه المؤمنه المتوكله واسال نفسك هل انا متوكل على الله؟ هل انا باخد خطوات في حياتي علشان ارضي ربنا عشان اصلح في حياتي؟ فين التوكل في حياتك؟ يا عم ما تخافش وتوكل على الله وثق في الله وروح لربنا وانت مش خايف. الست ماسكه ابنها ها اول حاجه اول ما جاتها الايه واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه تخيل بقى وقفت قدام النيل انا عايزك تتخيل نفسك مكانها او مكاني وعشان كده احنا صورنا من هنا شايف الناحيه التانيه من النيل كل الخضار اللي قدامك دون ده الشط التاني من النيل في اوسع منطقه ليه يمكن ناس كتير ما تتخيلش معقوله النيل بالاتساع ده النيل آه، نيل عظيم وخير ربنا علينا كبير دي دي نعمه من نعم ربنا لكن خلونا نعيش مع الموقف اللي احنا فيه ها قررت تنفذ بس مفيش وقت هتعمل ايه القيه في اليم عملت صندوق بسرعه منخوص كده ب- بسرعه مفيش وقت عملت ها هترميه ما قدرتش ترددت يا جماعه الافكار النظريه غير التطبيق ناس كتير تبقى مقتنعه بفكره نظريه لكن تعالى طبق بقى لا ما اقدرش اطبق محتاجه ايه محتاجه تثبيت من ربنا على فكره يا جماعه الوحي جالها مرتين مش مره ايوه وناس كتير مش متخيله النقطه دي الوحي ما جاش مره مش مره واحده قذف في قلبها وخلاص لا ده جه مرتين والقران ذكره في مرتين مره في سوره القصص اللي احنا بنقراها النهارده ومره في سوره طه والايتين موجودين اسمع كده تعالى نسمع الايتين وقول لي ايه الفرق بينهم يعني ممكن نعمل جايزه دلوقتي وندي جوائز مين يقول لي الفرق بين الاثنين الايه الاولى في سوره القصص واوحينا اسمع الاثنين واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان رده اليك وجعلوه من المرسلين دي سوره القصص طب اسمع سوره طه سوره طه بتقول ايه ربنا بيقول لسيدنا موسى بعد ما كبر ازاي هو نجاه فبيقول له اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم هناك ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه بص الايه هنا في سوره طه ها مين ح- مين بدا ياخد باله من الفرق إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل إيه ده؟ اقذفيه اقذفيه ايه الفرق بين الايتين المستشرقين بيقولوا ايه بيقول لك ده تكرار في القران ما هو هو نفس الموضوع الاولانيه زي الثانيه القران بيعيد حتت ابدا والله لا ده مش اعاده امال ايه ده الوحي جه مرتين بص الفرق الاولانيه في سوره القصص جه على الهادي فإذا خفت عليه فألقيه ولا تخافي ولا تحزني أرضعيه حتى كلمة أرضعيه فيها وقت هتاخد وقتها هترضع ده الوحي الأولاني بيلقي الفكرة عشان هي تستقبلها الوحي الثاني الجنود جم وصل الجنود وبيخبطوا على البيوت المقابلة وهيدخلوا على البيت وهيشوفوا أنا اقذفيه في التابوت فمفيش وقت يلا بس- شايفين الف- شوفوا حلاوة القرآن القرآن يا جماعة بيقول لك حط المشاهد القرآنية جنب بعضها تطلع لك الصورة كاملة لما تحط سورة القصص لوحدها فكرة حلوة تيجوا نرتب الأحداث أول ما ولدت جالها الوحي أرضعيه رضعت عملت الصندوق الصغير جت ترميه خافت وصل الجنود اول ما وصل الجنود جه الوحي المره الثانيه اقذفيه في التابوت قامت قذفاه يا بص بقى المنظر كده وتخيل وهي بتنفذ بس انا عايز اقول لك حاجه لاحظ معايا كلمه ارضعيه حلوه قوي الكلمه دي قوي ليه ارضعيه علشان يعرف مذاق لبن امه علشان يرفض كل الباقيين ويرجع لها لازم ترضعه عشان يشمها عشان يحس بيها علشان يعرف مذاق ثديها يا تخيلوا بقى لو هي ما كانتش قطعت ربنا في الحته دي قذفته وقالت انا مش قادر ارضعه انا في ايه ولا في ايه وقالت لجارتها رضعيه انتي ما كانش هيرجع لها تاني طاعت ربنا يثبتك بس عايزك تتوكل وتطيع طاعته رضعته واستحملت و... بس رضعيه فيها كمان حته تانية جميله آه، حنان من ربنا يا جماعه ملامسه ال- الرضيع لامه حنان يا امهات محتاج ولادكم محتاجين حنان وشوفوا ربنا يذكر مشهد الرضاعه في كتابه في قرانه بنصلي بنصلي بنقرا قران ونتعبد لربنا بمشهد قراني فيه كلمه رضعيه قد ايه الام غاليه على ربنا وقد ايه بيطمنها بيطمنها ازاي انا ردوه اليك وجاعلوه من المرسلين ما كان كفايه يقول لها رضعيه والقيه لا الام غاليه يا امهات انت غاليه على ربنا ده ربنا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الام بيغفر لها عند اول طلقه وانت حامل وانت هتوضعي عند اول طلق الحمل والالم بتاعه يغفر لها كان عندها ذنوب تتمسح ام ام يا بختكم يا امهات لو تعرفوا انتوا غاليين قد ايه على ربنا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يكتب لها وهي بتربي ابنها اجر الصائم القائم عندك عندك كم ولد ثلاث عيال اجر الصائم القائم صايم بقالك كام سنه بتربي اه ثلاث عيال كل ولد قولي ربيتيه قوي بقى وسهرتي عليه 10 سنين ثلاثة في 10 بقالك 30 سنة صائمة قائمة ده ثوابك عند ربنا جبال من الحسنات فليجتهد الصائمون والعباد الأمهات سابقين يا بختكم يا أمهات ولذلك ربنا ما قالهاش بس اقذفيه ده كان لازم يطمنها بحاجتين إن رده إليك هيرجع لك ومش كفاية يا سلام لما نتوكل على الله وجاعلوه من المرسلين الأمنيتين هترميه بس لسه برضه قبل ما ترميه هترميه فين؟ هترميه في النيل، اشمعنى في النيل؟ إذا كان جنود فرعون كانوا بيرموا في النيل، طب أنا كمان هرمي في النيل عشان عشان لو في جندي بيراقبها يقول طب ما هي خلاص رمت في النيل والمصريين طيبين هيقيد في الدفتر بتاعه تم الإلقاء في النيل ومش هيأذي، المصري المصري ما بيحبش يأذي. فهي رمت في النيل كأن ربنا قال في النيل يا وفي بس في معنى خطير قوي يا جماعة. أنا مش عارف أنتوا لسه حاسين بقيمة الإلقاء في النيل ولا لأ. بص كده لعرض النيل انت عارف يعني ايه الالقاء في النيل ممكن اسالك سؤال يعني هيروح فين يعني انا عايزك تتخيل دلوقتي احنا عارفين ان هو رجع لها لا انسى ان هو رجع لها حط نفسك مكانها في اليوم ده من 3000 سنه في مكان زي ده على نهر النيل لو هي هترميه في النيل هيروح فين الطيار هياخده هياخده على فين على اي حته يعني ايه يعني اكيد ما يرجع لهاش تاني ياه قد ايه صعبه اللي هي هتعمله ده او او حاجه تانية ممكن يدخل في النيل الموج يزيد شويه يتقلب يعني هي بتغامر بايه او ممكن الطيار ياخده لغايه البحر ويصب في البحر سمكه تاكله يعني يعني المغامره بايه المغامرة يتذبح ولا اخد خطوة للأمام وأتوكل على الله وأقول يا رب أنت وكيلي وما عنديش سكة إلا ديا وهتوكل عليك وأنا موقنة إن أنت مش هتضيعني. يا عرفتوا يعني إيه الإلقاء في النيل؟ عرفتوا ليه كان لازم نصور من هنا عشان تشوف المنظر ده؟ قول لي بقى بص على النيل وقول لي توكلك على الله من توكل أم موسى قد إيه؟ قول لي أنت كم من عشرة؟ اذا كانت هي هتعمل ده وايه المخاطره بتاعتها ايه انا مصدقه يا رب ان انت هترجعهولي انت مش هتضيعني اهو يا رب حتى لو الطيار هياخده ويوديه فين اكيد هيرجع لي لانك وعدتني قول لي بقى انت توكلك كم من عشره يا جماعة توكلوا على الله ده ربنا بيحكي لنا في سورة القصص عشان يقول لك خد خطوة يا ناس يلا يا شباب يا اللي عندك مشاكل يا ستات يا اللي عندكم مشاكل يا ناس يا اللي غير انك تكون في هوان او في ذل او ست بتتضرب من جوزها وتقول ما اعمل ايه ما انا ما فيش قدامي حاجة ومكتوبة الايدي او شاب عنده بطالة ويقول اعمل ايه ما انا ما فيش في ايدي حاجة خد خطوة توكل على الله اعمل حاجة سورة القصص بتعلمك التوكل عشان نتعلم من سورة القصص النهاردة نقرأ سورة القصص ونعرف يعني ايه سنحيا بالقرآن ونحط البوستر بتاعنا في كل مكان سنحيا بالقرآن ونكمل الختمات وتدخلوا على عمرو خالد dot net تشاركوا معانا النهاردة وتقولوا ايه شعوركم بالتوكل على الله تعالوا نحاول ناخد صندوق صغير من خوص ونشوف ازاي هيحصل مع ام موسى ونتعلم التوكل من ام موسى انا يا جماعة بصور من جوه النيل والله ما عملنا اللقطة دي غير علشان تتخيل أنا يا جماعة بصور من جوه النيل والله ما عملنا اللقطة دي غير علشان تتخيل مشاعر أم ظلمت وملهاش إلا ربنا وملهاش إلا السكة دي وغير كده هيتذبح ده اللي حصل ده اللي القرآن بيحكيه بس أنت كنت عايز تشوف اللقطة فأنا بحاول أوريها لك أنت حاول تتخيل في مثل هذا وضع سيدنا موسى وتخيل مشاعر امه انا عايزك تتخيل نفسك مشاعر امه وهي بتحطه عامله ازاي وهي بتنزله في النيل وهتسيبه ويروح مع الطيار يا ترى عملت ايه اخر حاجه حضنته يا ترى اخر لقطه حضن يا ترى اخر لقطه بوسه عامله ازاي ربنا شايف وربنا بس خدت خطوه خدت توكلت توكلت لا ما, ما عم... كملت المعادله عملت معادله التوكل على الله لكن متخيل مشاعرها شايف دموعها شايف حنانها شايف وهي بترفع راسها للسماء سماعها لعلها لعلها عملت ايه في اللحظه دي دعت على فرعون يا ويله اللي يحرم ام من ولادها يا ويله تخيل لو دعت عليه في اللحظه دي مين عارف مش يمكن دعوه اللحظه دي هي كانت السبب ان هو غرق في البحر زي ما اجبرها ان ما عندهاش طريق غير انها تحط ابنها في البحر مش يمكن بسبب الدعوه دي اوعى تستهون بدعوه مظلوم بالذات لو ام بالذات لو اوعوا يا ابهات تحرم ام من ولادها اوعى تعمل كده اوعوا الظلم يا جماعه اوعوا دعت دعت في اللحظه دي لعلها لعلها قعدت تقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل وحطته وتوكلت على الله ازاي قدرت تاخد اللقطه دي ازاي قدرت وهو بيفارق عينيها وهيروح مع الطيار ايه التوكل ده اي درجه من التوكل وانت شايفاه بيبعد عن عينيك يا ام موسى وعمال يروح بتدعي ساعتها ولا بتقولي ايه وقلبك عامل من جوه ازاي وعماله تردد انا متخيلها عماله تردد وعد ربنا ان ردوه اليك هيرجع لك وهو عمال يبعد وجاعلوه من المرسلين يا ويبدا ويبدا يتحرك في البحر سبحان الله يا جماعه اللي يبص على الصندوق يقول ايه يقول يا جماعه وما يعلم جنود ربك الا هو نزل موسى في الميه وبدات رعايه الله خلاص من ساعه ما عملت كده خلصت النص بتاعها النص التاني اصدر ربنا امره لجنوده يا بحر يا نيل احمل موسى يا طيار خليك خفيف على موسى يا يا ريح بشويش يا موج جنود رب فرعون جنوده ايه لكن ربنا جنوده مين الريح ديا والموج دون والنيل دون والبحر دون والصندوق دون جنود ربنا لما تتوكل عليه سخر لك كل جنوده وما يعلم جنود ربك الا هو ايه عظيمه جنود ربنا هتحمي الصندوق دون وهتقف اخت موسى لان امه لسه صحيح متوكلة لكن أم قلبها بيوجعها وقالت لأخته قصيه قومي دوري على أخوك شوفي أخوك راحت فين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون عن جنب ما رضيتش تقرب منه بقت ماشية من وسط الأحراش اللي على النيل وماشية من بعيد بترقب الصندوق وهي مستغربة الصندوق كأن فيه دفة كأن هناك دفة بتحرك الصندوق أصل ربنا محدد له هو رايح على فين لتظهر معنى اسم الله الوكيل الوكيل سبحانه تعالوا نكمل مع بعض
رجعنا من النيل شفت التوكل على الله ها تعرف تتوكل كده تعرف ت... تعرف تكون بالقوه دي والثقه دي في ربنا تخيل بقى الصندوق ماشي في النيل عايزك تتخيل المشهد ده الصندوق ماشي في النيل واخته على الشط بتتابعه وعماله تمشي مسافه مش قليله مسافه بعيده بين بيوت بني اسرائيل وقصر فرعون قول 14 كيلو قول 20 كيلو الصندوق ماشي وكان في دفه بتحركه والطيار شوف الوكيل سبحان الله يا جماعه يا جماعه توكلوا على الله وشوفوا هيعمل معاكم ايه جربوا المعادله خليك ذكي دخل ربنا معاك لو في حد ظلمك دخل ربنا معاك في المعادله اتوكل على الله الصندوق ماشي واخته ماشيه وراه وماشي على على الشط من جنبه هو في النيل وهي ماشيه على الشط بيقربوا بيقربوا رايح فين رايح فين رايح فين بيقرب من قصر فرعون تخيل فزع اخته ده احنا عملنا كل ده عشان ما يوصلش ما يوصلش لفرعون يقوم الصندوق هو اللي رايح يا رب ليه كده يا رب يدخل الصندوق يستقر ويركن والريح يحركه والموج يحركه كلهم جنود ربنا يوصل لغايه بيت فرعون وترجع الاخت لامها وهي بترتبك الحي اللي كنت خايفه منه الصندوق رايح لفرعون شوف الايه في سوره القصص واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به تروح تقول لهم ده انا امه تروح للقصر وتقول لهم انا امه ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين شوف الوكيل وصل لغايه قصر فرعون قدام القصر تماما سؤال هو الوكيل ليه خليه يوصل لغايه هناك شوفوا بقى يا جماعه شوفوا الوكيل بيعمل ايه مع عباده هي ام موسى زعلانه لكن شوف ربك سبحانه وتعالى ليه لازم يروح سيدنا مو- تصدقوا لازم يروح لقصر فرعون لازم دي احسن وسيله لحمايته ليه شوفوا يا جماعه اول حاجه سيدنا موسى ده هتكون مهمته ايه انقاذ بني اسرائيل الاذلاء من الذل طب هل ينفع اللي بيحرر الاذلاء يكون ذليل ولا لازم يكون حر لا يستطيع ذليل مهان أن يحرر الأذلاء لازم يكون شخصية حرة طب ما فيش في مصر حرية في ذلك الوقت ولا المصريين حتى أين المكان الوحيد اللي فيه الحرية بيت فرعون لازم موسى يطلع حر من الذليل يتربى في بيت فرعون انتوا فاهميني طيب دي واحدة حاجة تانية ليه لازم يتربى في بيت فرعون بني إسرائيل محرومين من التعليم موسى لازم يطلع متعلم أحسن تعليم عشان مفيش نهضة من غير تعليم طيب أمه ما تقدرش تصرف على تعليمه أحسن مكان يتعلم فيه فين أحسن مكان فيه تعليم راقي فين كأنه جامعة من الجب بيت فرعون يبقى لازم يتربى في بيت فرعون وهو اللي هيصرف على تعليمه علشان هيزيله في الآخر عشان تعرف ان الوكيل بمنتهى يد القدره بصوره مكشوفه انت يا فرعون قتلت كل الاولاد دول علشان الولد ده طب احنا هنجيبه لك لغايه عندك رضيع لا يملك اي قوه ربيه شايف الوكيل عشان ربنا يقول لنا لو تتوكلوا علي حق التوكل يا مظلومين يا ناس يا اللي اتأذيتوا في حياتكم يا ستات يا ستات يا اللي جوازكم أذوكم يا ناس يا اللي اتأذيتوا في الدنيا الوكيل الوكيل فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كانوا غلطانين وقالت امرأة فرعون قرة عين بس خلي بالكم الوكيل فالتقطه آل فرعون مش فرعون اللي التقطه شوف توقيت خروج زوج آل فرعون زوجة فرعون إن آسيا تخرج في اللحظة دي على النيل فتشوف الصندوق فتخرجه لو حد من الجنود اللي خرجه كان ذبحه عنده أوامر لو فرعون كان خرجه كان ذبحه مرات فرعون اللي يطلعها في اللحظة دي عشان ت... فالتقطه آل فرعون الوكيل, الو... شوف كل شوية هنفضل ماشيين بنقول الوكيل خدته امرأة فرعون شافته حبته وألقيت عليك محبة مني فرعون قال اقتلوه شوف الآية بتقول ايه قالت لا تقتلوه كأن كلهم عايزين يقتلوه وقفت قدامهم كلهم لا تقتلوه عسى أن ينفعنا اقروا النهاردة سورة القصص يا جماعة وشوفوا الوكيل اتعلموا الوكيل من سورة القصص فرعون عايز معاه سكاكين هتحميه بايه يا رب؟ يعني لو انا قلت لك احمي سيدنا موسى تحميه بايه؟ ايه الوسيله اللي تحميه بيها؟ هتحميه بايه يا رب؟ بالحب سلاح الحب أقوى من سلاح القوة ربنا بيعلمنا كده حماته بإيه يا رب ده رضيع لا يملك قوة هتحميه من إيه من سكاكين فرعون بإيه وألقيت عليك محبة مني كأن ربنا بيعلمنا استخدموا الحب يا ناس اللي بتشتموا الناس وبتهاجموا الناس الحب الحب الحب أحلى الحب أقوى سلاح الحب ده السلاح اللي ربنا اختاره لحماية موسى تعلمه من القرآن من قصص القرآن سنحيا بالقرآن شوفوا المعاني اللي جوه القرآن فالتقطه آل فرعون ها شفت الوكيل هيحميه بإيه؟ هيحميه بالحب حتى الآن وقفت في آسيا قدام فرعون اضطر فرعون يرضخ المرأة المصرية قوية قوي يبدو يعني آه، امرأة العزيز في قصة سيدنا موسى يوسف قالت له اسجنوه قال لها حاضر سجنه امرأة فرعون في قصة موسى قالت له ما يتقتلش حاضر ما يتقتلش يعني المرأة المصرية على مر العصور قوية جدا أصدر فرعون قرار لا تقتلوه هيكون ابني بالتبني من النهاردة هيبقى اسمه الأمير موسى سبحانه سبحانه الوكيل شفتوا دخله في الم... دخل ربنا معاك في المعادلة بس لسه حتة في المعادلة يرجع لأمه هو حتى دلوقتي نايم ما بيعيطش ها ليه علشان يسهل ان اسيا تقنعهم ان هم ياخدوه اول ما قبلوه وصدر في فرعون القرار ان احنا قبلناه بدا يعيط كأن شفت الوكيل سبحانه وتعالى بدا يعيط كم يتحمل الرضيع بدون رضاعه 24 ساعه اه هيرجع لامه مشي من عندها الفجر هيرجع لها قبل العصر وايه معزز مكرم شوف الايه بتقول ايه وحرمنا عليه المراضع اقروا سوره القصص النهارده تخيلوا طابور مرا- م- من المراضع سيدات مصريات ممنوع واحده من بني اسرائيل تدخل القصر مش راضي يرضع كان ربنا امر الشفتين يا شفتي موسى لا تقبلي الرضاعه مين مين اللي يملك الامر ده كان موسى عاقل بيبص في الستات وهو رضيع يقول دي ما ترضعنيش ولا دي ولا دي ولا دي بيدور على امه سبحان سبحان الوكيل وحرم ففي اللحظه دي دخلت اخته قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون هناكم وهم له ناصحون إيه القوة دي منين جابت القوة دي انها تدخل قصر فرعون وازاي دخلت بين الحراس فرعون بص لها تعرفينه قالت لا شاطرة ذكية قال من أنت قالت فتاة من بني إسرائيل ما, ما كدبتش في دي علشان أحط... شوفوا شوفوا الذكاء قالت فتاة من بني إسرائيل فاحمر وجه فرعون فعيط سيدنا موسى اكتر كانه بيساعدها يعني يعلي العياط عشان عشان تقوي موقفها هيموت الولد واسيا بتقول الولد هيموت عايزين مراضع فقال هل عندك مرضعه؟ قالت نعم قال من؟ قالت امي من بني اسرائيل فقال ولما تريدون ان ترضعوا؟ عايزين ترضعوه ليه؟ قالت نبتغي الاجر والمال ونحب فرعون شطره شطره فقال احضريها فجاءت امه تخيل لحظه امه وهي داخله القصر داخله القصر تاخد ابنها يا الوكيل توكلوا على يا مظلومين يا ستات يا ضعفاء توكلوا على الله داخله القصر تخيل اول ما مسكته حضنته لمس ثديها سكت كل القصر دهش قال من انت فقالت ام موسى انا امراه طيبه اللبن لا ياتي صبي الي الا قبلني ورضع مني انا مع كل الاطفال كده وإذا القرار من فرعون نختم به الحلقة عيناكي مرضعة لابننا هترضعيه فاكرين حليمة السعيدية مع النبي كأن القصة بتتكرر من النهاردة أنت المرضعة وتكتبي ولك أجر كذا كذا كذا كذا لرضاعة ابننا سبحان الرزاق قالت هترضعه ببلاش الرزاق سبحانه وتعالى لا هترضعيه وتاخدي فلوس من عدوه علشان يكبر ويقضي عليه زي ما ظلمكم لا إله إلا الله الوكيل الوكيل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن هو الوكيل اقروا النهاردة سورة القصص وادخلوا على عمرو خالد دوت نت وتعالوا نكمل العشرة مليون ختمة حملة قصص القرآن حملة سنحيا بالقرآن وحطوا البوستر اللي اتفقنا عليه في كل مكان سنحيا بالقرآن واقروا سورة القصص ومعادي معاكم النهاردة على الشات بالليل في عمرو خالد دوت نت قيمة النهاردة الوكيل الوكيل الوكيل توكلوا على الله واوعوا تخافوا كونوا مع الله ولا تبالوا ربنا معاكم توكلوا على الله دي قيمة النهاردة تعالوا نشوف بكرة ونشوف نشأة الأمير موسى في بيت فرعون ايه اللي هيحصل بكرة في بيت فرعون نشوفكم بكرة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته